السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد وصلنا لفين ها أحسن صلاة كنا بدأنا من شهر سلسلة أحسن رمضان واتكلمنا عن أحسن توبة وأحسن إخلاص وأحسن دعاء وأحسن قرآن وفضل لنا أحسن صلاة وإن شاء الله أحسن صيام المرة اللي جاية واللي بعدها أحسن رمضان وطبعا مش هينفع إن احنا نستعد لرمضان وما نتكلمش على الصلاة ولو جينا نتكلم عن الصلاة تحديدا في حاجة كده عايز أقولها هي معنى أكتر ما هو كلام عارف لما مثلا أكلمك في التليفون أقول لك أنا عايزك في موضوع مهم فتقول لي إيه طب قول أقول لك لا ده ده ما ينفعش في التليفون لازم أشوفك يبقى الموضوع ده إيه مهم جدا لانه ما يخلصش في التليفون ما عيب ما ينفعش ولله المثل الاعلى ان ولله المثل الاعلى ان الطريقه التي فرضت بها الصلاه تشعرك قد ايه هي مهمه يعني لما نيجي نتكلم عن الصلاه احنا مش بنتكلم عن حاجه عاديه مش بنتكلم عن موضوع عادي ده النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن الصلاة يقول الصلاة خير موضوع أحسن موضوع ممكن نتكلم فيه أحسن موضوع ممكن يتعامل أحسن حاجة هي الصلاة الصلاة خير موضوع فلما نيجي نتكلم عن الطريقة التي فرض الله عز وجل بها الصلاة لا ده موضوع تاني أن رفع الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ها سدرة المنتهى لحد ما وصل هناك وفرضت الصلاة كم ركعة؟ يعني خمسين ركعة خمسين ركعة وشفقة بنا صلى الله عليه وسلم استأذن ربه حتى وصل الخمسين لكام لخمسة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحى من ربه أن يستأذنه في أكثر من ذلك لما بتكلم عن الصلاة عايزك تفتكر حاجتين مهمين جدا عايزك تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى رفعه إلى سدرة المنتهى عشان خاطر يفرض علينا الصلاة وعايزك تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم استحى إن هو يقللهم عن خمسة الحاجتين دول مهمين جدا يا جماعة إن أنت تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكسف إن هو يقول لربنا سبحانه وتعالى خلي الصلاة أقل من من خمسة عارف أنا عايز أقول كلمة لكل واحد مقصر هو النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الوجه دائما بس بيض وشه قدام ربنا مش قصدي بيض وشه هو أبيض الوجه دائما ولكن قصدي ما تخذلوش فيك ما تخذلوش فيك هو يستحي من الله عز وجل ان هو يفاوض ان هم ينزلوا اقل من خمسه فما تبقاش انت من الناس اللي خذلته تبقاش انت من الناس اللي خذلته لو كنت مش مواظب اما لو كنت ناوي تواظب او مواظب فتعالى نتكلم بقى عن كيف اصل في استعدادي لرمضان الى احسن صلاه احسن صلاه مطلقا ازاي يوصل لها وخليني اقول قبل ما نوصل لاحسن صلاه او اقول ازاي نوصل لاحسن صلاه لماذا نصلي اصلا واحد لان الله عز وجل امر الله عز وجل امرنا بالصلاه قال تعالى واقيموا الصلاه بل قال الله عز وجل وايه واقيموا واقامه الصلاه ابلغ واخص من الصلاه ذات نفسها ان انت تصلي ما قالكش صلي لا قال لك قمها ان تقام تحسنها تزينها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بل الله عز وجل لم يأمر فقط بإقامة الصلاة بل قال حافظوا على الصلوات والله دايما أقعد أقرأ الآية دي وأقول إيه شوف ربنا بيقول لك إيه حافظوا على الصلوات حافظ حافظ عليها يعني دي حاجة مفترض أنت معاك لما تاخدها مش عادية بقى يعني مش حاجة كده أي كلام دي حاجة لما تبقى معاك أنت بتكرمها هي غير عادية هي هي حاجة غير عادية فأنت بتحافظ عليها لأن هي قيمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فواحد الله عز وجل أمرك بالصلاة وبالمحافظة عليها اثنين الصلاة عهد الصلاة عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أكبر مشكلة في الصلاة إن أي حاجة الله جل جلاله افترضها على العباد وإن كانت مستحبة لو عملوها ياخدوا ثواب لو ما عملوهاش ما عليهمش حاجة وأي حاجة افترضها الله عز وجل على العباد لو عملوها ياخدوا ثواب ولو ما عملوهاش يستحقوا العقاب إنما الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها وقال لك اللي ما يعملهاش يكفر دي مشكلة دي مشكلة إن العهد الذي ده مين اللي قال كده؟ ده النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة قريت كلمة على على الفيس عجبتني قوي واحد كاتب مش أنا اللي متشنجد أنت اللي خاربها تمام إن يجي واحد يجي يقول لك لا ما تبقاش متشدد يعني ما مش شرط وما اعرفش إيه أنت عايز توصل لإيه؟ انك تفضل خاربها صح فمش انا اللي متشدد ده انت ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فهي الصلاه عهد مع الاسلام فمن نقض العهد نقض الاسلام نقضوا بقى ازاي اه العلماء بقى يختلفوا كفر يخرج من المله ولا كفر دون كفر مسألة خلاف سائغ نعرفها إن شاء الله نراجح فيها إمتى يوم القيامة وإحنا واقفين كده قدام ربنا واحد طلع ما بيصليش إيه طلعت إيه قال لك لا دي طلعت كفر دون كفر الحمد لله طلعت فاسق اتفضل مكان الفساق فين يعني اتفضل في الأنتريه عندنا ما أنت هتبقى فين ها يعني مكان الفساق بيروحوا فين اه بيقول لك الكذاب بيروح النار والفساق هيخشوا فين طب لا جاء اه فجاء جاء واحد بقى آه ما بيصليش طلع كافر طلعنا يوم القيامه طلع الكافر ده كافر كفر يخرج من المله آه رب يرجعون بقى رب ارجعون في أزمة مسألة إن إن أنا أنقض هذا العهد فأنا أصلي لأنه عهد مع الإسلام ثلاثة لماذا أصلي؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه صلة دي الوصلة اللي بينك وبين ربنا المقابلة الشخصية اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت شوف الحديث إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت يفضل صاحبنا يخش الصلاة كده الله أكبر فينصب الله عز وجل وجهه إلى وجهه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي وهكذا إلى آخر الحديث فأنت فرصة إن أنت بتقابل ربنا سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم كنت عايز أوصل لشيخ من مشايخنا فسقت عليه واحد والواحد ده فضل ياخد في مواعيد والتاني والتاني لحد ما لقينا لقينا ميعاد فاضي قلت سبحان الله ليس كمثله شيء فعلا ليس كمثله شيء الوصول ربنا اسهل مش محتاج تسوق عليه واحد ولا تدور على ميعاد فاضي تقول الله اكبر ينصب وجهه الى وجهك فالصلاه صله بين العبد وبين الله عز وجل صله لا تنقطع إلا إذا انصرف العبد عنها أو مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم, بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أي الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الملائكة بتتعاقب علينا مجموعة تقعد من العصر للفجر والتانية تقعد من الفجر للعصر وبيسلموا بعض ويطلعوا لربنا سبحانه وتعالى فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بحالنا فتقول الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أنا عايز أقول إن في ناس كل يوم في صلاة الفجر بالاسم اسمه بيروح لربنا سايبه نايم يعني رسالة للنائمين في صلاة الفجر الملك بيطلع يقول له جل جلاله وهو أعلم بحالك إن أنت نايم وتاني يوم نايم وتالت يوم نايم ورابع يوم نايم العبد النائم يعني أخشى أن يكون اسم من يفعل ذلك عند الله النائم العبد النائم العبد المفرط كل يوم يطلع أخبار أحمد إيه أخبار محمود إيه أخبار طارق إيه أخبار أخبار فلان إيه نسأل الله عز وجل العفو والعافية نام نايم ما بيصليش فلا تقطع صلتك وصلتك بالله ما تقطعش صلتك بربنا ليك في اليوم خمس مقابلات انت ما تطولش تقابله عشان خاطر كده لازم تصلي أربعة لماذا أصلي لأنتهي عن المنكرات الله عز وجل يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقم الصلاة ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لو احنا صلينا بجد بجد لن نستطيع أن نداوم على الفحشاء والمنكر سنفتقد الثبات على المنكر المنكر مش هتعرف تثبت عليه مش هتعرف تثبت على الفحشاء مش هتعرف يعني لو انت عايز مش هتيجي معاك هتفلت غصب عنك هتوفق للتوبه تيجي كده واحد صادق صادق في إقباله على الله عز وجل وبيصلي ومداوم على الصلاة يجي يعمل الذنب كل ما يجي يعصي ربنا سبحانه وتعالى ما يوفقش ما يوفق كرم من الله عز وجل كرم منه انه لا يوفق لا يوفق كرم من الله عز وجل سبحان الله كنا لسه كان في واحد مرة بيحكي لي بيقول لي كنت عايز أبص على واحدة وأنا ماشي كده في الشارع قلت لا لا خلاص بقى أنت بقى لازم تتوب وتتقي الله عز وجل ومش هينفع يلا بقى صلي كده واستهدي بالله وخلاص انت بقى توب ربنا سبحانه وتعالى وانت لسه يعني اقلعت عن معاصي كتير وقررت ان انت بقى تقبل على ربك وخلاص بقى ما ينفعش تمام تمام فماشي كده واحدة عم معدية قال لك لا احنا اتفقنا ان احنا ايه ما نبص انما اللي عدت دي ما تفوتش يعني واحدة يمكن عدت من ان هي من النوع اللي, اللي ما ينفعش ي... اللي بيجي كل مثلا ثلاث سنين مرة كل أربع سنين يعني بيجي مع كأس العالم تمام فلك بقى لا ما ينفعش لازم لازم لسه عبال ما جاهد نفسه وناقش نفسه شوية لسه جاي بص لا ايه كانت هي الناحية الثانية لا أتوبيس وقف وما مش هبص قال لك لا انا مش هيضحك عليا واقف واقف وهجيبها تمام اكيد هتعدي الاتوبيس هيعدي وهتبان ايه اللي حصل عدى الاتوبيس وراحت البنت ركبت الاتوبيس ومشت سبحان الله ان ساعات كده واحد لا يوفق في المعصيه لا يوفق يعني هو والله ربك كريم ساعات كده واحد يظبط الفجر المنبه على صلاه الفجر وينسى يعمله قن اصلا يعني خلاص هو ظبط والناس هيعملوا اون خلاص هو هو, هو مظبوط بس مش شغال تمام ويجي واحد يتصل بيه او حتى يقلق يعطش عايز يخش الحمام وقت صلاه الفجر تمام واحد آه لم يجتهد في شيء مع... هو لم يوفق ان هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى من الذي لم يوفقه او كتب له خذلان في هذا الامر الله عز وجل لما؟ لأنه يريد له الخير فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سكة ان انت تكون غير موفق في المعاصي غير موفق في الفحشاء غير موفق في المنكر في الصغائر والكبائر الاثنين ايه اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر انت هتلاقي نفسك كده ما بتجيش مع انك ساعات من جوه هتبقى عايز بس مش عايزه تيجي في حاجه بايظه في حاجه مش مترتبه هي في حاجه ولكن كرم من عند الملك جل جلاله فلماذا تصلي لتنتهي عن الفحشاء والمنكر خمسه لماذا تصلي مهمه قوي يا جماعه حديث كلنا عارفينه بس مش عارف ما بيجيش دماغنا كتير ليه لتبني اسلامك عشان تبني اسلامك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هو صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس إيه الخمسة اللي بيتبنى عليهم الإسلام هم دول منهم الأساس رقم اتنين العمود رقم اتنين إقام الصلاة إن ده إيه؟ دي العواميد دي الأساسات دي زي ما بيقولوا كده الحصيرة دي الحاجة اللي بعد كده هيتبنى عليها الحاجة اللي بعد كده هيتبنى عليها للأسف مقاولين اليومين دول عاملين زي ملتزمين اليومين دول صح؟ بالظبط على فكرة هي ثقافة ومنتشرة في كل المجالات نفس الشكل هو احنا بنعمل ايه يا شباب؟ لازم بقى نهتم بالقيام وبالتسبيح وبأذكار الصباح والمساء وبقراءة القرآن والخمسة مقصرين فيهم أقول لكم حاجة بتحصل في رمضان عايز يلحق عند الشيخ حاتم فيعمل إيه؟ يضيع صلاة العشاء بس يلحق القيام هناك مشغول بال... بالبناء وسايب سايب الأساس سايب الأساس وإن كان موضوع النهاردة أشمل من ذلك أنا لا أتكلم عن الصلاة الخمسة بس بس هي جت في إيه؟ لأن دول هنا تحديدا الصلاة الخمسة صح؟ الحديث ده تحديدا وإقام الصلاة هنا فين؟ في الصلاة الخمسة إن إحنا لما بنقيمهم بنقيم بعد كده عليهم الإسلام ويجي يقول لك مش عارف اثبت مش عارف مش عارف اواظب على القيام مش عارف اواظب على غض البصر حاسس ان انا بروح وباجي ايه الموضوع ايه الموضوع الارض مش ثابته ايه الارض اركان الاسلام الاركان اللي انت بتبني عليها منهم واحده مقاول نص كم اللي بنيه عارف العماره اللي بتتبنى في عبال ما تخش تصلي المغرب وتطلع تلاقي العمارة طلعت يعني في عماير كده تبقى مش مصدق هو انتوا انتوا هديتوا العمارة الأصلية امتى عشان تبنوا دي أصلا تمام في ناس تعمل كده خش كده اجيب لك الصلاة يعني أسرع من كده ما شفتش أنا رايح رايح الشاهد أن لماذا أصلي لماذا أصلي لأبني إسلامي ولأزين إسلامي ولأكمل إسلامي بني الإسلام على خمس بيتبني على خمس حاجات واحد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اثنين إقام الصلاة ستة لماذا أصلي لأشكر الله عز وجل عشان أشكر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه فتأتي له السيدة عائشة وتقول له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو أصلا المعصوم بس هي مستغربة انت بتصلي كده ليه يعني انت بتعمل كده وانت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا مش أنا المفترض أن أنا أكون عبد شاكر مش المفترض أن أنا أشكر ربنا جل في علاه فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع خير من الصلاة فكان يصلي حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم سبعة لماذا أصلي لغفران الذنوب ليغفر ذنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى هل يبقى من درنه شيء فقال الصحابة لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلاة أو فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الأذهان وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لو دورت في دعوته ولو دورت في كتب السنة حتى لو اقتصرت على البخاري ومسلم بس هتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبدع جدا يعني مبدع جدا بجد صلى الله عليه وسلم يجي يوم ويطلع على المنبر غير يوم الجمعة ويخطب في الناس يجي يوم ويوم الجمعة يخطب في الناس يجي يوم يقول لهم كلامه يجي يوم يقول لهم صورة يجي يوم يقول لهم الموضوع بشكل مباشر يجي يوم يضرب لهم مثال يجي يوم يرسل له يمثل لهم مخطوط على الأرض يجي يوم يلاقي شاء أو غنم أفك يقول لهم مين يشتري ده وهو ميت ودانه مقطوعة يقولوا له لو كان حي ما كناش هنشتريه فيقول لهم لا الدنيا أهون على الله عز وجل أكثر من هوان هذا عليه مبدع صلى الله عليه وسلم بس احنا بقى لا لازم اخبطها لك وبعد ما اخبطها لك ما تقبلهاش وبعد كده اقول لك ايه قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا ابني صيغ الموضوع ب... بشكل حلو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده كان بيعمل كده اه شويه كده وشويه كده و presentation skills كان في كلام يعني ما كانش كل حاجة بتنزل كده زي ما هي صلى الله عليه وسلم والكلام ده وارد وفي الصحيح فيجي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم قد ايه الصلاة دي بتخليك طاهر من المعاصي والذنوب فيقول لهم ايه الناس اللي قاعدة في جزيرة العرب الناس اللي ما شافتش نهر معدي من قدامهم اخرهم عين لو في نهر بقى معدي من قدام بيتك وانت بتغتسل فيه كل يوم خمس مرات يبقى من درنك شيء قالك الناس طبعا لا طبعا معقول قال وكذلك الصلوات الخمس بيطهروا الخطايا لو انت عرفت تصلي تخرج من ذنوبك الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجل رجل رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أصبت ذنبا فأقم علي الحد أو أصبت حدا فأقمه علي فلم يلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للصلاة وأقيم للصلاة فلما انتهت الصلاة قام الرجل من بين المصلين وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال, قال هل صليت معنا قال نعم قال فإن الله عز وجل قد غفر لك لجالدي الناس للناس اللي أول ما يسمع إن أنت عملت حاجة غلط يقول لك أنت أنا بعمل ذنب وذنب كبير قوي إيه كذا يا نهار أبيض أعوذ بالله في ناس كده طالعة من فيلم لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل العفو والعافية ما في شباب معصوم بس احنا ما نعرفش ليه يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك وهو بقى الواد ايه ابن تيمية عصره وحسن بصري زمانه قول له انت بتصلي والله اسأله انت بتصلي هقول لك لا ما بصليش الساعة كام دلوقتي؟ أربعة طب فاضل نص ساعة تعال نصلي العصر هعمل لك مفاجأة ويروح يصلي العصر قبل الصلاة أو بعد الصلاة على حسب حاله قول له النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا كذا كذا وواحد عمل ذنب والذنب ده فيه إيه؟ في حد الذنب ده في حد في حد يا جماعة احنا ما نعرفش الذنب ده ايه انما الذنب ده كان ايه كان في حد يعني ما كانش شتم واحد صاحبه ولا آه، ده يعني اداله ميعاد وما جاش ولا اتكلم لا ده إيه؟ ذنب في حد قال له انت صليت معانا قال له اه قال له ربنا غفر لك دي الصلاة اللي احنا ما بنهتمش بيها لماذا أصلي ليغفر الله عز وجل لي, ذن- لي أو لنا ذنوبنا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا لماذا أصلي لأن الصلاة أفضل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها عايز تعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها قوي قوي ربنا بيحبها جدا تعمل ايه آه، تصلي الوقت في وقته آه، بس اه بس بس آه، بس تصلي الوقت في وقته للناس اللي, اللي بتفضل تقرأ في المصحف وبتقرأ تفضل تسمع في الدرس لحد ما الركعة الأولانية تروح على فكرة وده موجود ولا مش موجود؟ موجود يبقى قاعد بيذاكر وممكن تكون مذاكرة شرعية كمان وده الركعة الأولى والثانية مع ان ان هو لو نزل افيد له وانت كده كده احرى بيك ان انت تروح بدري ما انت لو رحت متاخر يعني هتصلي ركعتين بس يعني واحد نزل على الركعه الثالثه في صلاه العشاء هيصلي الثالثه والرابعه وبعد كده هيسلم مع الناس ويطلع يكمل ما هو هيجيب الاولى والثانيه ولا انت مش عايز تسمع قران احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها لماذا اصلي لارفع درجاتي عند الله عز وجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ربيعه بن كعب وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكافئ كل من قدم إليه معروفا فجاء له يوم وقال له يا ربيعة سلني قل لي نفسك في إيه أعمله لك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة ن- نفسي نتكلم في موضوع ربيعة ده بس في مسألة نفسية ربيعة يعني نتكلم في موضوع او حد والله لو حد يعرف يحضر في الموضوع ده يبقى دي ن- نفسيه ربيعه ربيعه بن كعب النفسيه دي نفسيه إيه إيه نفسك في ايه؟ اسالك مرافقتك في الجنه مش مثلا اصل انت عارف اليومين دول مثلا نفسك تخش الجنه يقول لا نفسي بس خطوه بس جوه كده خطوه يعني يعني بس اعدي يعني زي ما بيقول كده ايه نفسي بس في الجنه ابقى في كشك في الجنه دايما نقول لهم ايه ها الجنه ما فيهاش اكشاك فيها قصور بس فاللي عامل حسابه ان هو يخش الجنه يعمل حسابه على على قصر فهو بيعمل لكده الشاهد ان ربيعه بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني قال يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الحل عايز تبقى معايا في الجنة عايز تبقى في المنزلة العالية قوي دي أعمل إيه فأعني على نفسك بكثرة السجود صلي كتير صلي كتير وكتير قوي عشان خاطر توصل عشان خاطر توصل وتكون معايا معايا في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة لماذا أصلي؟ لأرفع درجتي عند الله عز وجل 11 لماذا أصلي؟ لأن الصلاة سبب لإعانة الملك لك الله عز وجل يقول في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة ايه استعينوا بالصلاة دي انت مستعين بالصبر دي عارفينها لما انا يبقى عندي نازل عليا بلاء لما أكون مثلا بعمل طاعة لما يكون قدامي معصية ومش عارف عايز أعملها أستعين بالصبر مفهومة إنما الصلاة إيه؟ لماذا أستعين بالصلاة؟ لأنها تأتي بالصبر لأنها ترتفع بك عن الذنب لأنها تأتي لك بعون الله عز وجل لأنها سبحان الله لأنها ترفعك عند الله عز وجل فلا توفق في الذنب ثاني ثاني آه كثرة الأعمال الصالحة تجعل الإنسان يخرج يخرج يا رب اهدينا يا رب كثرة الأعمال الصالحة تجعل الإنسان يخرج من جاذبية الذنب هو الإنسان متعلق في حياته بذنب اثنين ثلاثة أربعة عايز يبطل مش عارف يبطل يعمل إيه يزود في الأعمال الصالحة جدا لما يزود في الأعمال الصالحة يرتفع عن هذا الذنب يخرج عن جاذبية الذنب كنا قلنا الكلام ده في أحسن توبة قلنا إن هو ده اسمه الإقلاع إن الإقلاع مش توقف الإقلاع أكبر من كده إن أنت تقلع وتستمر في طاعة الله عز وجل 12 لماذا أصلي والأخيرة لأن الصلاة راحة راحة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وقت الصلاة يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها في رواية أرحنا بها يا بلال راحة إن أنت تخش كده تقول الله أكبر وتبتدي تتكلم ربنا جل في علاه راحة واللي ما لقش الراحة ما يعرفش طعمها واللي ما يعرفش طعم حاجة ما يشتاقلهاش واللي ما يشتاقش للصلاة هيخسر كتير قوي نسأل الله عز وجل العفو والعافية 12 حاجة تخليك تصلي وده يقينا كلنا عارفين ان هو مختصر مختصر والأمر أكبر من ذلك طيب كيف أصلي ازاي أصلي تعال كده معايا الصلاة من أولها نعلي دي عليها مرور سريع اه مرور الكرام ولكن ما قدامناش حل تاني انك اول حاجة بتحصل في الصلاة ايه اول حاجة بتحصل الاذان الاذان يدن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال العبد أو فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمدا رسول الله فقال المؤذن حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن حي على الفلاح فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن لا إله إلا الله فقال أحدكم لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ده احنا الأذان ولسه ما عملناش حاجة يعني ده كده ايه يعني ده بس بيأذنوا على الصلاة وانت لسه قاعد مكانك لسه ما عملتش اي حاجة لو قلت زي ما المؤذن بيقول خالصا من قلبي يعني كنت قاعد كده غمض عينك كده مش شرط يعني بس انا ما بعرفش اركز الا لما اغمض عيني اغمض عيني كده واقعد اركز ان انا وانا بتكلم دلوقتي كاني كاني بكلم ربنا بسمعه هو يسمع بس انا عايز استحضرها لو جاب دي دخل الجنة تيجي بعد كده أو قبل كده تروح تتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء في روايات تانية للذكر ده اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين علماء بيصححوا وبيضعفوا بس الرواية دي صحيحة إن أنت تخلص وضوءك وتقول الكلمتين دول طب أثناء الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل قوي ما منكم من رجل يقرب يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخيشومه شوف هو أول حاجة قرب وضوءه واتمضمض واستنشق واستنثر فتخر خطايا وجهه وفيه وخيشومه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجله من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ, وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه الله حديث جميل جدا انت تيجي كده أول ما تيجي تصلي أول ما تيجي تتوضأ تغسل وشك وتستنشق وتستنثر فالحاجات اللي انت شفتها حرام والحاجات اللي انت شمتها حرام والحاجات اللي انت اتنفستها حرام والحاجات اللي انت قلتها حرام تنزل كده الخطايا والذنوب مع المية فتيجي تغسل ايدك الحاجات اللي انت مسكتها حرام والحاجات اللي انت كان مفترض تعملها وما عملتهاش تنزل كده الخطايا والذنوب مع المية ورجليك مع المية ورأسك تنزل الخطايا مع الماء ده كل ده انت ايه قبل ما تصلي كأنك بتنظف نفسك عشان تقف قدام ربنا كأنك بتطهر نفسك من الخطايا عشان تستحق ان انت تقف قدام ربنا عشان خاطر كده اللي ما بيتوضاش ما بتتقبلوش صلاة ليه؟ ما ينفعش ما تستحقهاش مش نظيف عشان كده لا يقبل الله صلاة بغير طهور ما يقبلش صلاة من واحد ما طهرش نفسه تيجي رددت الأذان وتوضيت وقلت الدعاء و فاتفتحت لك أبواب الجنان كلها تيجي بقى تقوم قايل ايه الله أكبر وكلنا عارفين الله أكبر دي آآ آآ كلمة مفيدة ها لما أقول لك مثلا محمد أطول محمد أطول إيه هتيجي تقول لي إيه إيه إيه محمد يعني هو لسه لسه الكلام بقية يعني لسه هتقول انت حاجة محمود أضخم لسه هتقول انت ايه هكمل أضخم من فلان محمد أطول من فلان طارق أكبر من فلان كده صح إنما لما تيجي تقول الله أكبر مفيدة ولا مش مفيدة مفيدة طب تستنى بعدها حاجة لا ما تستناش خالص خالص ليه الجملة مفيدة ليه لأنه أكبر من كل شيء مفتاح الصلاة التكبير إن أنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر من أي شيء أكبر من أي أحد حين تقول الله أكبر بقلبك قبل لسانك الصلاة يبقى لها طعم تاني خلاص طيب مع قول الله أكبر دي إيه اللي بيحصل؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الحديث لازم قايلينه إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت قلت الله أكبر نصب الله عز وجل وجهه إلى وجهك لأنك دخلت في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبل على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه انظر كيف تناجي ربك بخشوع وتذلل واستحضار أن الله عز وجل الآن مقبل عليك ناصب وجهه إلى وجهك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مين دول فلحوا نجحوا ارتفعوا كسبوا لأنهم كانوا خاشعين كانوا خاشعين فإذا التفت التفت انصرف الله عز وجل عنه يقول صلى الله عليه وسلم نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبل على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه أنا عايز أقول لكم إن في ناس كتير ينصرف الله عز وجل عنه قبل أن يدخل أصلا في الصلاة لأنه دخل في الصلاة أصلا بقلب غافل هو لم يقل الله أكبر وهو مستحضر عظمة الله عز وجل ولا مستحضر أي شيء من معاني الصلاة بل قالها كما قالها الناس سمعت الناس يقولون فقلت الله أكبر وهو من أول لحظة غافل من أول لحظة مش مركز من أول لحظة في حتة تانية من أول لحظة نسأل الله عز وجل العفو والعافية ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في الصلاة وأن يرزقنا القبول في الصلاة الله أكبر ثم يبدأ العبد في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وطبعا قبل ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الإمام لا يجهر بها الإمام لا يجهر بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل جميلة أوي سورة الفاتحة لو استحضرت فيها المعنى ده وربنا رزقك بإمام لو كنت في جماعة اداك فرصة ان انت تحس بكلام ربنا ان انت لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين واسكت اسكت شوية هو جل جلاله دلوقتي بيقول لك ايه حمدني عبدي الرحمن الرحيم اسكت أثنى علي عبدي مالك يوم الدين كل مرة اسكت اسكت واستحضر أن الله عز وجل قسم الصلاة بينك وبينه تكلمه ويكلمك ثم يقرأ الأمام الإمام أو تقرأ أنت صورة من صور القرآن القرآن القرآن اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي كتير قوي بيبقى واقف في الصلاة سامحوني يا شباب بالله عليكم يطلع من الصلاة يقول لك مش قادر تعبان ده أنا ما حسيتش الإمام قرب إيه أصلا غيبة أنت فرحان دي مصيبة ضاعت ده ربك بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا إيه متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا إيه القرآن على جبل الجبل ده ايه حجارة لو القرآن نزل على الحجارة هتخشع هتتثبت هتتكسر انا عايز اقول لك ان احنا قلوبنا ربنا يهدينا ويتوب علينا احيانا بتكون اقسى من الحجارة اقسى من الحجاره وإن كان من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله فلو وصلت إن أنا يكون قلبي حجر ربك كريم ممكن تتفتت بالقرآن بس أهم حاجة إن أنا أستمع أنصت أركز أفهم أستشعر كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمع طب ما استمع خلاص طب ما أنصتوا دي بتاعت إيه؟ مش هنعرف نسمع هنسمع مرتين يعني السماع ده بالإيه؟ بالودان إنما الإنصات بالقلب أنت بتسمع بودانك إنما حس الكلام عشان خاطر قلبك يخشع عشان خاطر تتغير يخلص القراءة بتقول الله أكبر تاني بتركع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما الركوع فعظموا فيه الله تقول سبحان ربي العظيم بزعل يبقى واقف في الصلاه ويقول لك ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله انت في حد بيفرق اللي وراك يا ابني في حد انت داخل مسابقه هو اللي بيجمع اكثر بياخد حاجه في اخر الصلاه قول قولهم ثلاثة يا عم بلاش زيادة بس قولهم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربنا زي ما هي عصر السرعة السلام عليكم سمبركات ايه سمبركاته دي هي سمبركاته دي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس هي مفيش وقت هو ده اللي بيضيع خمس ست ساعات في اليوم بس مع الحاجات دي آه تصير منه شيطان بعيد عنك ربنا يا رب يصرفه عنا الشاهد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نفسي حد مرة يصورك وانت راكع شوف شكلك عامل ازاي على فكره يا جماعه اصل احنا ما بنفكرش الموضوع ده تعرف تركع لحد يعني بغض النظر عن المسؤول موضوع الحرمه وال... لا شك حرام طبعا هو حد يعملها تمام حرام فعش تركع لحد ولا تسجد لحد ده كفر ولكن السؤال تعرف تركع لحد هتشعر ايه يا عم مش هينفع يعني ذل قوي اقف كده و... يعني عيب يعني ما ينفعش يعني لو جت صدفه ما تاجرش حد يقول لك بص اول ما ارجع جيب الموبايل واديني تحت الصوره بس تكون بعيط بالله عليك عشان خاطر تبقى مؤثره لا يعني مش ما تعملش كده بس لو حصلت ان انت تخيل نفسك ان انت وانت راجل والله يا جماعه لو تخيلت نفسك وانت راجل وقفه فيها ذل قوي بصراحه فيها ذل قوي ما ينفعش اللي واقف الوقفه دي يكون فرحان لان هو مذلول يعني انت واقف راكع انت راكع راكع لعظيم وعلى فكره بمزاجك فما ينفعش تكون سرحان صعب قوي بعيده قوي ان انت تكون سرحان دي عيب فضلا عن ان انت تكون كمان بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وانت وانت سرحان ثم ترفع من الركوع يقول الامام والمنفرد سمع الله سمع الله لمن حمده فيقول الامام والمنفرد والماموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. او يقول ربنا ولك الحمد يعني دي زياده. وفي اكثر من ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جميلة الوقفة بعد الركوع على فكرة والله العظيم يا شباب كل وقفة لها طعم يعني وقفة الطلوع من الركوع دي أقسم بالله طعمها مختلف تماما عن هي هي الوقفة بس اللي في الصلاة العادية بتاعت الفاتحة والقراءة دي طعم ودي طعم تاني خالص خالص بس انت جرب ثم الله أكبر وتنزل للسجود شوف ربك هو يقول في القرآن واسجد و... واقترب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء أنت في الوضع ده بتكون قريب جدا من ربنا وأكثر ذلا لله عز وجل عايز أقول لك تخيل نفسك ساجد لحد ذل ذل شكلك مذلول ولكن مع الله عز وجل سبحان الله التعامل مع الله دائما عجيب ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وليس التعامل مع الله عز وجل كأي تعامل احنا بنقول الخوف وحش والبكاء وحش والذل وحش والشعور بالاحتياج وحش وان انت تبقى عايز تطلب من حد حاجة وهو وحش كل ده وحش وكل ده مع ربنا جميل انك تخاف منه ده انت بتبقى بتقول يا رب ابكي في الصلاة البكاء اللي هو اصلا وحش اللي هو اصلا محدش بيحبه اللي هو علامة من علامات الحزن انت تتمناها بس مع مين مع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة مع ربنا حلوه كل حاجة مع ربنا حلوة عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كل حاجة مع ربنا حلوة بس أنت تكون مؤمن وماشي مع ربنا لذلك السجود تشعر بالقرب من الله عز وجل تقعد تدعي بقى تقعد تدعي باللي أنت عايزه رب اهديني وفيه وتوب علي واشرح صدري يا رب يا رب احقق الاخلاص يا رب اتعلم يا رب اخش الجنه يا رب احشرني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه يا رب اغفر لوالدي يا رب اغفر لوالدتي يا رب ارحمهم يا رب اغفر لقرايبي يا رب اهديني يا رب اهدي اختي مش عايزه تسمع كلامي اختي يا رب اهديها مش قادر عليها يا رب اهدي والدي يا رب اهدي والدي ده جميل قوي يا رب عمل لي حاجات حلوه كتيره قوي يا رب يا رب انا مش متكبر عليه يا رب اهديني انا كمان يا رب واهدي والدي واهدي امي يا رب واهدي فلان واهدي وادعي للناس ادعي ادعي ادعي ادعي انت عند ملك خزائنه لا تنفد ادعي ادعي باللي انت عايزه يا ربنا وتب علينا واغفر لنا ولينا واشرح صدرنا يا رب اجمعنا في الجنة يا رب الجمع ده يا رب كما هو تاني اوعى تنسى تقول سبحان ربي الاعلى بس ساعات الواحد منشوه كده ان هو ينزل يكلم ربنا ويقترب ينزل يقوم داعي على طول وينسى يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثم تقوم تقول التشهد تحيات الله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طب وبعد ما نصلي قوم اجري بقى خلص اللي وراك بسرعة صح؟ تقول اللهم كل اللي انت عملته اقعد في سكينة انت لسه لسه لسه مخلص المقابلة تجري كأنك بتقول له ايه هف عارفين لما كنا في المدرسة والجرس بيرن كنا بنعمل ايه ها هيه وكله يجري فرصة الجرس ده الحصة خلصت والمدرس يقول لك طب الواجب يا عم بلا واجب بلا بتاع انت ما مت... وللأسف مفيش آدب دلوقتي لا من هنا ولا من هنا بس الله المستعان إيه تخلص الصلاة تفضل على مكانك أول حاجة بتتعمل بعد الصلاة إيه؟ بعد كل ده استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليه؟ من تقصيرك وسرحانك والحاجات اللي انت ممكن تكون تركتها نسيانا في الصلاة أكيد هتأثر أكيد ممكن تسرح محدش ما بيسرحش فتقوم أنت قايل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتقوم قايل بقى سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة وتقوم خاتمهم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آه سهلة الصلاة دي سهلة ولا صعبة هتاخد وقت قد ايه لما تقف في كل ركن من الاركان تستحضر المعاني بتاعت الركن ده هتاخد وقت قد ايه نفس الوقت نفس الوقت بتاع اي صلاة عادية انما الصلوات اللي هي بتاعت ما فيهاش طمأنينة الطمأنينة ان انت تكون في الركوع راكع في السجود ساجد في القيام قائم في القرآن بتقرأ او بتسمع في الفاتحة بتقولها بتدبر خاشع في صلاتك لو في ناس تانية زي ما شيخنا كده بيقول لنا كان في الصلاة وبعد الصلاة ما خلصت بيبص اللي جنبه ويقول انت لحقته؟ قالوا انا الحمد لله لحقته قالوا ما لحقتوش شو في ناس كده في الصلاة تبقى يا عم استهدى بالله صلي على النبي بالراحة مفيش م... مفيش زي حديث المسيء صلاته كده يصلي بسرعة ولو ان المسيء صلاته ده كان كان محترم مؤدب صحابي اصل الجليل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي كل مرة يروح يقول له ايه يرجع والله عجيب الصحابي ده والله الصحابي ده مؤدب جدا جدا يصلي ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ملوش انا صليت اهو قدامك امال انا كنت بعمل ايه دلوقتي مش كنت بصلي دي صلاة دي ولا مش صلاة صلاة لا لا راجع ولا سأل ولا اصلا في ارجع فصلي انا ما صلي انا ما صليتش انا ارجع اصلي يصلي ويرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حاضر هرجع اصلي يعني على طول يرجع تاني قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لا لا ده في حاجة كده غلط ده انا ساعدت الصلاة ثلاث مرات تمام قال له يا رسول الله والله لا أحسن غير ذلك ها حد حفظ الحديث فعلمني جميلة كلمة فعلمني والله لا أحسن غير ذلك فعلمني لا احنا النهاردة بنقاوح وما بنتعلمش بنقاوح وما بنتعلمش ده كان صحابي قال والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك فعلمني فعلمه الصلاة فقام صلى خلصت طمأنينة ضوء القيام والركوع والسجود والقرآن ضوء الصلاة لحد بعد حاجة تانية استعد بقى من دلوقتي لحد ما رمضان يا رب بلغنا رمضان يا رب بلغنا رمضان يا رب بلغنا رمضان استعد من دلوقتي بصلاتك حسن فيها وجمل فيها وعلي فيها و... وشيل الأخطاء منها وشيل العور منها وشيل الحاجات الوحشة اللي انت كنت بتعملها جوه الصلاة وشيل السرحان وشيل الكرواتة وشيل شيل الأخ ال... ال... ال... ال... ال... الصف الأخير وشيل وشيل وزين صلاتك عشان خاطر تقبل عند الله عز وجل تقبل عند الملك هذه لله عز وجل واعلم وأذكرك في النهاية إن الصلاة دي خير موضوع النبي صلى الله عليه وسلم تلقى فرضيتها عند سدرة المنتهى والنبي صلى الله عليه وسلم قابلها خمسة فقبلها أنت خمسة وزود وحسن صلاتك عشان تكون أحسن أحسن صلاة تستعد بها لأحسن رمضان تخرج منه إن شاء الله بل تدخل فيه إن شاء الله من أحسن عباد الله عز وجل قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك